مرات القدس الإله الوحيد الأمين الإصحاح الثالث من من إنجيل معلمنا يوحنا من آية واحد بركاته علينا أمين كان إنسان من الفريسيين اسمه نيقوديمون رئيس لليهود هذا جاء إلى يسوع ليلا وقال له يا معلم نعلم أنك قد أتيت من الله معلما لأن ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات التي أنت تعمل إن لم يكن الله معكم أجاب يسوع وقال له الحق الحق أقول لك إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله قال له نيقوديموس كيف يمكن الإنسان أن يولد وهو شيخ ألعله يقدر أن يدخل بطن أمه ثانية ويولد أجاب يسوع الحق الحق أقول لك إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله المولود من الجسد جسد هو والمولود من الروح هو روح لا تتعجب إني قلت لك ينبغي أن تولد من فوق الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها ولكنك لا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهب هكذا كل من ولد من الروح أجاب نيقوديموس وقال له كيف يمكن أن يكون هذا أجاب يسوع وقال له أنت معلم إسرائيل ولست تعلم هذا الحق الحق أقول لك إننا إننا نتكلم بما نعلم ونشهد بما رأينا ولستم تقبلون شهادتنا إن كنت قلت لكم الأرضيات ولستم تؤمنون فكيف تؤمنون إن قلت لكم السماويات ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء والسبح لإلهنا دائما أبديا أمين وقفنا في المرة الماضية يا أحبائي في ختام إنجيل يوحنا أن يسوع لم يأتمنهم على نفسه أن يسوع لم يأتمنهم على نفسه لأنه كان يعرف الجميع ويختم الإصحاح بآية جميلة ولأنه لم يكن محتاجا أن يشهد أحد عن الإنسان لأنه علم ما كان في الإنسان آخر كلمتين لأنه علم ما كان في الإنسان وحيث ينتهي الاصحاح الثاني يبدا الاصحاح الثالث ينتهي بكلمة علم علم ما كان في الإنسان يقول في الإصحاح الثالث كان إنسان من الفريسيين اسمه نيقوديموس رئيس اليهود عنوان عجيب احنا كبشر قسمنا الناس صنفين او نوعين نوع اصيل ونوع غير اصيل نوع مؤمن ونوع غير مؤمن نوع كويس ونوع وحش لكن الله كان يعلم ما في الانسان ان البشرية كلها نوع واحد لانهم كلهم من آدم وكلهم مولودين بالخطية وكلهم مولودين خارج دائرة الله أي بره الجنة يعلم ما في الإنسان كان إنسان حلوة كلمة كان إنسان إنه إنسان من الفريسيين شيل كلمة المفرسين وحط كلمة المدققين لان كلمة فريسي يعني مدقق انسان دقيق في حياته انسان مظبوط انسان بيلاحظ نفسه في كل خطوة وفي كل تصرف بيراجع نفسه لان الفريسيين دول المفرزين مفرز واحد مفرز يعني مش واحد اي كلام من الفريسيين اسمه نيقوديموس نيقوديموس دي كلمة تتكون من شطرين ديموس آه ديموس في اليوناني او ديمون في الارامي ديمون يعني دم نيكو يعني نقي نيقوديموس يعني دم نقي يعني اصيل الجنس يعني شريف الجنس يعني متأصل يعني من دم ملوكي في نظر الناس ادي معنى كلمة نيقوديموس انسان مفرد دمه نقي رئيس لليهود الصفات كلها ايه جميلة رئيس لليهود وكلمة رئيس يعني رئيس مجمع ورؤساء المجامع كلهم هم اعضاء مجلس السنهدرين فهو رئيس مجمع وفي نفس الوقت عضو في مجمع السنهدرين اكبر مجمع بيحكم الامة لمكانته لكيانه اصله وفصله وكيانه وشغلته ومركبته كله باين عايز يجيب لنا احسن واحد في بني اسرائيل احسن نوعية لكن للأسف يختم الجملة بايه هذا جاء الى يسوع ليلا جاي بالليل والحقيقة الحتة دي كانت مؤثرة عند القديس يوحنا لدرجة ان كلمة ليلا ذكرها كل ما يذكر اسم نيقوديموس في انجيله يذكر كلمة ايه ليلا نيقوديموس ذكر ثلاث مرات في انجيل يوحنا اول مرة هنا وتاني مرة في اصحاح سبعة آية خمسين لما كانوا بيحاكموا المسيح ووقف يدافع عن المسيح ويقول لك نيقوديموس الذي جاء اليه ليلا برضه ايه يا حنا دي ايه ده اشمعنى يعني بتفتكر الحته دي الله اصل مؤثر عندي ثالث مره في اصحاح 19 بعد ما مات المسيح يقول لك جاء يوسف ونقدموس يوسف الذي من الرامة ونقدموس وجابوا معاهم اطياب وبعدين يقول لك جاء يوسف ونقدموس الذي جاء ليسوع ليلا برضه يعني في الثلاث مرات يذكر كلمة ليلا ايه يا يوحنا ليه ذكرت كلمة ليلا اصل ليها معنى الليل رمز للضلمة فرغم ان الانسان مفرد يعني فريسي رغم انه اصيل يعني نيقوديموس رغم انه رئيس لليهود يعني رئيس مجمع وعضو مجلس سنهدرين رغم انه اضيف لكم معنى ثاني لصفاته قالها له المسيح قال له انت معلم اسرائيل يعني نقدوم ده ايه معلم اسرائيل وياتي ليلا يعني يجي في الضلمه ذكر كلمه ليلا هنا كم مره ثلاث مرات لا ذكر كلمة ليلا أربع مرات الرابعة ذكرها عن يهوذا لما قال له المسيح ما تفعله افعله بأكثر سرعة فيقول الكتاب فخرج يهوذا ليلا ابتدى يوضح ابتدى ليه أهل الليل يعني أهل الضلمة أهل الليل يعني أهل الضلمة أهل الليل اللي هم أهل العالم احنا دلوقتي بنعيش في الليل لان السيد المسيح قد وضع العالم في الشرير العالم كله موضوع في الليل وكل ما يقرب المسيح يجي بيقرب الفجر يطلع علشان كده بولس الرسول بيقول لنا قد تناهى الليل وتقارب النهار قد تناهى الليل وتقارب النهار وما دام تناهى الليل والنهار قرب لنخلع ثياب الظلمة ونلبس أسلحة النور أصل بالليل الواحد يلبس أي حاجة إن شاء الله هدوم مقطعة هينام بيها ليلة واخدتها الصبح محدش هيشوف هدومي إن كانت متكسكة ولا إذا كانت مقطعة ليلا وأهل الشر يحبوا الليل عشان كده المسيح يقول احب الناس الظلمة اكثر من النور احب الظلمة اكثر من النور لان اعمالهم كانت شريرة العالم يحب الليل والشيطان يحب الليل والعالم حتى لما بيتغنى يغني لليل ما يغنيش للنهار ابدا ابدا مش ممكن يتغنى للنهار كل اغانيه لليل لان النور اضاء في الظلمة والظلمة لم تدركه ما قدرتش ما قدرتش تدركه او تشوفه او تراه نيقوديموس جاء ليلا عايز يقول له اسمع يا نيقوديموس رغم كل اللي سعيت اليه بذاتك لكن ما زلت تعيش في الليل عايز ايه قال له انا جاي لك في الليل عشان تشيل عني ظلمة الليل انا جاي لك في الليل عشان تشيل عني ظلمة الليل عشان كده هذا جاء الى يسوع ليلا وقال له يا معلم على فكرة انا شرحت كلمة معلم اشرحها تاني معلم في اللغة العربية ما تبانش لكن في اللغة العبرية تبان وقلت في ثلاث انواع من المعلمين رب ربي ربوني رب يعني معلم عادي رب يعني معلم واخد شهادة في القانون من مجلس السندريم او من الهيكل متعلم عند رجلين واحد من المعلمين المعترف به ربوني يعني معلم المعلمين وكلمة ربوني دي تطلق على مين على رئيس الكهنة بس اللي هو قياسة لكن غيره محدش يقدر يطلق عليه ربوني رغم ان مريم المجدلية لما شافت يسوع قالت له ايه ربوني يعني اديته اعظم لقب اعظم من لقب هو رئيس كهنة قالت له ربوني اعظم لقب وعشان كده كتبوها باليوناني الذي تفسيره ايه يا معلم وقلت كده مع الفارق زي اي واحد سواق بنقول له يا مه... باش مهندس واحد واخد دبلوم صنايع بنقول له باش مهندس واخد واحد, واحد واخد بكالوريوس هندسه بنقول له باش مهندس بس تفرق دي عن دي عن دي هكذا بالنسبه لمعلم فبالنسبه لنيقوديموس كان ربي مش رب يعني كان من الدرجة اللي هي رقم اثنين فجاء ليسوع بيقول له يا رب يعني الدرجة اللي هي الأقل لأن يسوع ما حدش علمه فجاء بيقول له يا رب رغم ان هو ربي تفرق كتير عايز يقول له انا يعني صحيح معلم معترف بيا لكن انت معلم مش معترف بيك لكن انا جاي اعترف بيك لاسباب معينة يا رب يا معلم نعلم انك اتيت معلما ايه يا معلم ومعلم ونعلم كل اللي في مخ نيقوديموس العلم ياما ناس كتير في وسطينا كده كل اللي في مخه انه يروح ياخد حاجة جديدة ياخد معرفة يسمع إذا ينبسط يقول لك يا سلام ده الوعظ قال كلام جديد خالص طب وبعد ما خدت المعرفة العظة مش في المعرفة لابد أن تأخذ إيمان ولا تأخذ معرفة لابد أن تأخذ إيمان ولا تأخذ إيه معرفة عشان كده مطلوب فينا ومطلوب في حياتنا ان احنا لما نيجي لربنا نجيله فاتحين قلوبنا مش فاتحين عقولنا نفتح قلب يعني لازم تفتح قلبك لربنا يا معلم طب هل يا معلم دي تنفع المسيح يطلق عليه معلم المسيح اعظم من معلم ليه لان المسيح يسوع مخلص طب وما الفرق بين المعلم والمخلص واحد يسألني سؤال ايه الفرق بين المعلم والمخلص المعلم يرشد المعلم يرشدك كيف تخرج من الظلمة والمعلم يهديك الى طريق النور لكن المخلص هو النور ذاته انا هو نور العالم انا هو نور عشان كده المسيح ما نقدرش نطلق عليه يا معلم ولو كان المسيح يسوع يطلق عليه كلمة معلم كان عمل مدرسة للتعليم كان فتح مدرسة يعلم فيها لكن المسيح ما فتحش مدرسة مدرسة المسيح اسمها التبعية الدعم يعني تتواجد معاي تبقى خلاص بقيت في النور طول ما انت ملتصق بيا ملتصق بالنور ودي عايزة تعليم انت ماشي في الضلمة ولقيت كلوب منور تمشي جنبه طول ما انت ماشي جنبه الكلوب مش هيشرح لك يقول لك قدامك طوبة وقدامك حفرة لا هو ينور وانت هتشوف كل حاجة لكن ده اللي يقول اللي يقودك في الضلمة يقول لك اه تعالى يمين روح شمال حوت كده اصل قدامك حفرة لو ما حوتش الشمال شوية هتقع لانك ماشي في الضلمة لكن لا سيروا في النور امشوا فيا جاي تقول لي يا معلم يا معلم نعلم انك اتيت معلما نعلم انك اتيت من الله معلما لان ليس احد يقدر ان يعمل هذه الايات السبب التي انت تعمل ان لم يكن الله معك نلاحظ في كلام نيقوديموس ان نيقوديموس قبل ما يجي مع المسيح كان بيتناقش مع زملاء الرؤساء في شخصية المسيح تقول لي جبتها منين جبتها من كلمة نعلم مش اعلم خلوا بالكم بيتكلم ازاي مصر الكلام يبين الموضوع مختلف ليهم اسابيع رؤساء اليهود من ضمنهم نيقوديموس قاعدين يناقشوا موضوع الراجل ده المعجزة الفلانية والمعجزة العلانية يا ترى ده من ربنا ولا مش من ربنا ده صح وده غلط وكل واحد يتكلم برأيه الخاص وهو قاعد يسمع بعد ما بلور فكرهم قامت في مخه قصب وانا ما اروحش اسمع منه رأسا ليه عشان كده جه قال له نعلم وكلمة نعلم دي بلغة ايه الجمع مين اللي يعلم اللي انا بمثله نعلم نحن الفريسيين نعلم نحن المتأصلين في الدم من اصل ابراهيم نعلم نحن رؤساء المجامع نعلم نحن معلمين اسرائيل لان ده رئيس رئيس يعني ارخن في اللغة اليونانية ارخن جت منها كلمة اراخنة لكن في العبرية اسمه حكام حكام يعني حكام يعني حكيم يعني يطلبوا منه الحكمة او الشريعة فجاي بيعن بي- بي- بيمثل المجموعة اللي كان بيتكلم معاها نعلم انك قد اتيت من الله معلما طب بنيت الكلام بتاعك ده بناء على ايه ما طبعا ده راجل مش اي كلام اوعى تفتكروا ان القدموس بيتكلم اي كلام ده راجل معلم استاذ في القانون يعني دكتوراه في القانون يساوي دكتوراه في القانون ده رئيس مجمع دول يتعدوا على الاصابع رؤساء المجامع اللي بيتكل عليهم في الشريعه وبتفسيرها فجاي بيتكلم عارف لما يقول الكلام ده للمسيح يقول له طيب والكلام ده بنيته على ايه على ايه فابتدى يقول للمسيح بنى كلامه على ايه لان ليس احد يقدر ان يعمل هذه الايات التي انت تعمل ان لم يكن الله معه واضح ان الاعمال بتاعتك تدل على ان الله معاك ودي كلمة معروفة ذكرت في العهد القديم كتير ذكرت لأبيهم إبراهيم لا تخف أنا معك أنا سرس لك في الأمان نفس الكلمات اللي قالها لزبعون السلام لك يا جبار البأس الله معك الرب معك نفس الكلمات قالها أليسع ان الذين معنا اكثر من الذين ايه علينا فانت من قوة محدش قادر يقرب ناحيتك محدش قادر يتكلم معاك نحن نعلم انك اتيت معلما من الله لان الايات والمعجزات اللي انت بتعملها ما يقدرش احد يعملها
يبقى
المسيح
اثبت نفسه بخطوتين بكلماته وبمعجزاته
والمسيحية النهاردة المسيحية النهاردة بتثبت نفسها بالحتتين دول لا توجد مسيحية بدون معجزات ولا توجد مسيحية بدون كلمات بسلطان لأن يسوع كان يتكلم كان له سلطان وحتى لما أرسل التلاميذ قال علموا علموا زي ما أنا بعلم بالسلطان ده عمدوا اشفوا المرضى طهروا البر اقيموا الموتى اخرجوا الشياطين مجانا اخذتم مجانا اعطوا يبقى اذا هنا هو بيعلن وفي مرقس الفجر يقول لك وهذه الايات تتبع المؤمنين يتكلمون بألسنة يقيموا موتى يخرجوا شياطين يحملون حيات وان شربوا شيئا شربوا شيئا مميتا فلا ايه فلا يضرهم يعني دي ايات تدفع المؤمنين اه الايمان يدفع كده
ايماننا ضعيف للاسف ايماننا ضعيف
كان زمان التلاميذ بالنسبة لهم يعملوا المعجزات وبالنسبة لهم حاجة عادية ليه لان مش بقوتنا ليس بقوتنا ولا بتقوانا احنا ما بنعملش المعجزات بقوتنا ده اسم يسوع كل ما تطلبوه باسم يعطى لكم اسم يسوع موجود لغاية دلوقتي تقدر باسم يسوع تستطيع كل شيء انت مؤمن
حتى مش قادر تعمل معجزة مع نفسك الضعف المتسيطر عليك مش قادر تنتهرها باسم يسوع
الخطية اللي ربطاك في الأرض مش قادر تقطع ربطها باسم يسوع الإنسان اللي بيقف بينك وبين المسيح مش قادر تنساه باسم يسوع
مش قادر فين السلطان
فين القوة المطلوبة ايوه ممكن تكون بتتناول وممكن تكون بتعترف وممكن بتكون بتصلي وممكن تكون بتدي لربنا لكن طول ما انت بتراعي اسم في قلبك كل ده ما ينفعش ان رعيت اسما في قلبي لا يستجيب لي الرب لا يستجيب علشان كان رد الرب يسوع كالاتي قال له ايه اجاب يسوع وقال الحق الحق اقول لك واحنا قلنا ما دام الرب يسوع قال الحق الحق يبقى هيعلن ايه عقيده اساس نقوم عليه اساس الحق طبعا نيقوديموس بيتكلم في وادي واجابه المسيح في وادي تاني تيجي تقول لي طب ليه المسيح ما ردش على على كلام نيقوديموس؟ اقول لك لان اخر الاصحاح الثاني بيقول لانه كان يعلم ما في ايه؟ ما في الانسان. ما خلاص وصلنا للمفتاح. هو عارف اللي فيك، هو ما بيردش على كلامك، هو بيرد على نيتك. ليه النية؟ اصل نيقوديموس ده راجل طيب قوي. بس في عيب واحد. اللي هو الكرامة لما سمع على يوحنا المعمدان فرح قوي فرح قوي بيوحنا المعمدان وقال الراجل ده يمكن يكون هو اللي هيخلص اسرائيل لكن اتصدم في يوحنا المعمدان لما سمع ان اللي عايز يبقى تلميذ ليوحنا لازم ايه يتعمد بقى معقول انا راجل شيخ معلم ورئيس لليهود وراجل كبارة وكبير واجي قدام واحد من عيالي يوحنا ده من دور اولادي يعني يفرق بينه وبينه 30 سنة يعني واحد من اولادي يعني ساعة ما اتولد يوحنا كان نيقوديموس سنه 30 سنة وبعدين اجي اقلع قدامه وادخل وسط الناس الخاطين والرعاع والبسطة وادخل في المية عشان يغطسني والناس تتريق عليا لا لا يوحنا ده كرامتي تمنعني من ان انا قابله لكن لما ظهر يسوع قال لك اهو ده ممكن اقابله ليه يا سيدي قال لك لان ده ما بيعمتش ده ممكن اقابله في السر ممكن اروح له بالليل ولا من ديري ولا من عالم واقعد معاه يوحنا كان فيه يمنعني لان يوحنا ما يقابلش واحد في الظلم يوحنا اللي عايز يقابله يقابله في النور في وسط النهار ينزل بالليل ما يقابلش حد فحنا كده ما يخافش من حد هيرودس لا يحق لك وما قالوش حضرة الملك هيرودس على طول انت يا هيرودس لا يحق لك وعارف انك هتتقطع على نفسه فانت حقاني محد الحقاني ده اللي, اللي يضرب كلمته كده على طول صوت فارغ الناس تخاف منه يفضحها يفضحها ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون يا اولاد الافاعي كلمات صعبة قد وضعت الفأس على اصل الشجرة فمين يقدر يقرب نحن لكن يسوع ده طيب حنين ياخد ويدي وبسيط مفيش اكتر من الست اللي, اللي ممسوكه في الفعل الزنا خلصها زي الشعره من العجين وروحها بيتها مفيش اكتر من الست اللي جت تكب الميه ولا تنحها على على رجليه وتمسحها بشعراته خلصها ده بسيط ده اللي بيحب المنبوذين ده اقدر اروح له بالليل وانا مطمن ده ممكن اخد كل المعلومات منه مش يعمل لي زي يوحنا المعمدان يقول لي تتعمد لا لا ده كويس عشان كده سيد المسيح فاجاب يسوع وقال له الحق الحق اقول لك ان كان احد لا يولد من فوق لا يقدر ان يرى ملكوت الله بدأ يتكلموا عن المعمودية تاني ان كان احد لا يولد من فوق يتولد من فوق لا يقدر ان يرى وخلي بالك في نقطتين النقطة الاولى قال ان ما كانش يتولد من فوق لا يقدر ان يرى الجملة الثانية الانسان لا يولد من الماء والروح لا يقدر ان ايه ان يدخل يعني في الجملة الاولى قال يرى وفي الجملة الثانية قال ايه يدخل طب ايه الفرق بين الاثنين الحتة الاولى خاصة بالناموس بالناموس لان نيقوديموس آه دي- دي- ده الم على خد نيقوديموس نيقوديموس بيقول له يا رب وانا درجة اعلى منك قال له تعالى اوريك بقى اعلى درجة عندكم يا نيقوديموس مين ها اعلى درجة عند اليهود مين موسى موسى دخل ما دخلش رأى بس رأى ما دخلش قال لربنا انا انت مش قال له ربنا انت مش هتدخل ارض المعاد تعالى طلع فوق جبل ووراه ارض المعاد وقال له بس كده تموت وتسلم الملك ليشوع فقال له الولادة من فوق علشان تشوف لازم تتولد من فوق عشان تشوف عشان تدخل لازم تتولد من الماء والروح والماء والروح تساوي الولادة من فوق تقول لي طب انا عارف ان الروح من فوق لكن المية منين من تحت اقول لك لا من فوق لما تقرا في سفر التكوين الاصحاح الاول في اليوم الثاني يقول لك وجعل مياه فوق الجبل الجلد ومياه تحت ايه الجلد الجلد اللي هو ايه السماء في ميه فوق السماء وميه تحت يعني في ميه من فوق في ميه من فوق الروح القدس لما بيحل على الميه في المعموديه بيحولها الى ميه من فوق مش من تحت والدليل على ذلك ان هو في المعجزة اللي فعلها اللي سبقت هذا الكلام ان قال لهم املأوا الاجرام الى ايه الى فوق ولما ملأوا الاجرام وشربوه ما شربوش مية طبيعية شربوا ايه خمر ويا ريت خمر عادي يسكر لا ده خمر يفوق لان هم كانوا سكرانين لما شربوا فاقوا لدرجة ان رئيس المتكأ عرف طعم الخمر عرف طعم الخمر لان معروف الناس بتوع الخمور يعرفوا كده لما تسأل واحد بتاع خمارية يحكي لك الكلام ده يقول لك لما يجي له واحد من ضمن الناس المترددين عليه يديله اول كاس يكون غالي حلو طعمه حلو وتاني كاس بمجرد ما يبتدي يتصل ويسكر لو جاب له سم هارو سقه له مش هيحس هو بيشرب ايه اهو بيشرب وخلاص مش دريان اديني تاني يديله تاني ولما يفوق مش هيحس غير بطعم اول كاس عشان كده رئيس المتكأ اول ما شرب من خمر المسيح قال ايه قال دي الناس متعودة ان تقدم الحلو الاول وبعد ذلك ايه ها الدون الدون يعني ايه يعني الواطي كلمة دون يعني واطي دي شتيمة بيقولوها احيانا كلمة دون يعني واطي يدنو من الارض يقدم الواطي لكن انتوا بتقدموا العالي الاول ما هو ده الواطي اتحول لعالي المية اللي من تحت لما حل عليها الروح القدس تحولت الى مية من فوق المعمودية دي لها جبروت لها جبروت لدرجة ان داوود النبي شفى بالايمان ويقول له ارعد يا رب على المياه وكلمة ارعد يعني كهرب كهرب المية ارعد يا رب على المياه لازم تتولد من فوق عشان تشوف اصل ما تقدرش تشوف فوق بتحت لازم تشوف فوق بفوق لازم عينيك تبقى عين سماوية عشان تقدر تعاين الله ولازم لسانك يبقى سماوي عشان تقدر تسبح الله ولازم ودنك تبقى سماوية علشان تسمع صوت الله ولازم ايدك تبقى سماوية عشان تعمل اعمال الله ولازم رجلك تبقى سماوية علشان تسلك في طريق الله بلا عيب ولازم كل عضو فيك يكون سماوي يكون من فوق ان لم تولد من فوق تفرق الولادة لفوق عن الولادة اللي تحت تفرق كتير ما معروفة معروفة وأكدها هو لما قال المولود من الجسد جسد هو والمولود من الروح هو روح معقولة تجيب شجرة شوك وتفضل تسقي وتحط زبل فيها وتعمل علشان تطلع لك عنب معقولة في يوم هتطلع لك عنب أيشتنون من الشوك تينا أم من الحسك عنب بقى انت انسان مولود من ادم بالخطية معقول تقدر تفعل بر معقول مش ممكن المولود بالخطية ما يقدرش ينتج غير خطية عشان لا عشان كده لازم تتولد تاني تتولد من فوق يعني ولادة تانية الولادة الاولى مرفوضة عايز يقول له العلم بتاعك مرفوض والفكر بتاعك مرفوض والخبرة بتاعتك مرفوضة وكلك مرفوض لازم تتولد من تاني صدم نقدموس طلع على ثلاث سلالم السلم الاولاني ايتين وثلاثة اسمه نقدموس المتأدب الراجل الأد- المتأدب اللي جاي يتكلم بأدب مع المسيح واحترام الخطوة الثانية هي أربعة لثمانية اسمه نيقوديموس المتعجب السلمة الثالثة من آية 9 ل 13 اسمه نيقوديموس المتعلم لأنه متأ- متأدب فمتعجب فمتعلم ثلاث خطوات ونقدموس مر في الانجيل يوحنا بثلاث مراحل المرحلة الاولى اسمه نقدموس المستسلم دي اللي احنا بنتكلم عليها جاي يستسلم والمرحلة الثانية في اصحاح سبعة نقدموس المدافع اللي بيدافع عن المسيح والمرحلة الثالثة في اصحاح 19 اسمه نقدموس حامل الجميل للمسيح حامل الجميل يحمل جميل للرب يسوع يبقى اذا هنا لما بيجي يقول له ان لم تولد من فوق لا يقدر ان يرى يشوف يشوف ايه ملكوت الله في كم ملكوت في, في, في, في الكتاب المقدس في ثلاثة في ملكوت الله في ملكوت السماوات في ملكوت المسيح ثلاثة لكن الثلاثة يختلفوا عن بعض ملكوت السماوات دي الدرجة الأولى ملكوت المسيح الدرجة الثانية ملكوت الله الدرجة الثالثة الدرجة الأولى ملكوت السماوات ملكوت السماوات ليه سماها ملكوت السماوات يعني ان السماء تحل في قلبك والسماوات هي الله على فكرة لان اليهود ما كانوش يرضوا ينطقوا كلمة يهوى ليه علشان ينطق اليهودي كلمة يهوى لازم يقلع الجزمة ولازم يغطي راسه ولازم يغمض عينيه ويقف بخشوع لغاية النهاردة وينطق كلمة ايه يحوى ويمكن لاحظتوا بيجن لما جه هنا مصر لما جه يقرا ايه فيها اسم يهوى وهو في مجلس الشعب قلع الجزمه وحط حته طاقيه على راسه وارى حتى الناس استغربوا عليه لان اليهود طبيعتهم مدققين فقال لك بقى علشان نفترض واحد مستعجل وما عندوش ان يغطي راسه او يقلع الجزمه وعايز ينطق يهوى قال لك لا ينطق بلاش ينطق ويهوى لكن يعبر عنها بكلمة ايه السماء وتفهم منها كلمة يهوى السماوات فكلمة ملكوت السماوات يعني ملكوت يهوى حتى السيد المسيح مشي بنفس الكلام مرة كان قاعد في وسط اليهود وطبعا راسه عريانة فما غطاش راسه وما حبش يضايقهم وكان بيحكي لهم قصة الابن الضال فقال لهم ان الابن رجع وقال له اخطأت الى ايه في السماء يقصد بها مين بقى يهوى كلمة السماء معناها يهوى أخطأت إلى يهوى وقدامك ولست مستحقا أن أدعى لك إيه لست مستحقا أن أدعى لك ابنا فكلمة السماوات يعني يهوى ويهوى يعني أنا هو كل شيء وملكوت يهوى داخلكم فملكوت السماوات تبتدي من جواك ملكوت المسيح اللي هي ايه الكنيسة ملكوت الله ده في المجيء الثاني اللي هيملك فيها الله على الكل ويصير الله هو الكل في الكل ترى ملكوت الله طبعا ملكوت الله قبل ما يتم هيحصل ايه ان يجي ينزع الزوال ويرميه في النار ملكوت المسيح فيها حنطة وفيها زوال فيها حنطة وفيها زوال الكنيسة فيها كويس وفيها وحش وفيها ناس مخلصين وفيها ناس هالكين وفيها ناس مؤمنين وفي ناس مضلين وبيخرجوا من الكنيسة اه بيخرجوا من الكنيسة ما قالها يوحنا منا خرجوا ولكنهم ليسوا ايه منا لانهم لو كانوا منا لبقوا ايه معنا طالما انفصلوا عننا يبقى مش مننا طالما انفصلوا عننا يبقى مش مننا يبقى اصبح هنا ملكوت المسيح ملكوت السماوات ملكوت الله ملكوت الله حينما يأتى الله لكي ما يملك ودي اللي بنطلبها في الصلاة الربانية ليأتي ملكوتك قال الله ملك العالم لا المسيح لما اطلب قال وضع العالم في الشرير وقال عن الشيطان رئيس هذا ايه العالم مين اللي بيرأس العالم ابليس علشان كده ما تستعجبش لو لقيت العالم كله ماشي من غلط لغلط لان طبعا اي رئيس دولة او اي رئيس جمهورية بيمشي الدولة بحسب ايه بحسب فكره صح ولا لا اذا كان انسان ظالم هتبقى دولته كلها ظلم واذا كان انسان عادل دولته كلها هتبقى ايه عدل في ناس كده تيجي تسأل كتير تقول يا ابونا هو ليه الشر بيكثر في العالم وليه الناس اللي بيتبع الشيطان اكثر من اللي بيتبع المسيح وليه اولاد الله مضطهدين في كل مكان وليه اللي بيمشي امانة بيحط عليه العالم لانك انت في مملكة بيرأسها ابليس ولسه ما اتنزعش الملك منه وحينما ينزع الملك منه حينما يربط ويلقى وتصير ممالك الارض كلها لمين للرب ومسيحه للرب ومسيحه يبقى ده ملكوت الله اه لياتي ملكوته وايه صفه ملكوت الله ان ينفذ فيها ارادته لتكن ايه مشيئتك زي ما هي في السماء لان مين اللي مالك السماء الله لكن مين دلوقتي اللي مالك الارض ابليس لكن ابليس مالك الارض لكن ليس له سلطان على اولاد الله في الارض عشان كده هو يملك الارض واللي موجودين مش ملكه يبقى يعتبروا ايه غرب عشان كده احنا غرباء الكنيسة بتاعتنا اسمها الكنيسة المتغربة انت مولود من فوق لازم تكون لك صفات فوق لازم تكون لك صفات فوق تصور ان جماعة من مصر هاجروا على امريكا وعاشوا في امريكا لما يحبوا يعملوا فرع يعملوه بطريقة مين بطريقة طبعهم الامريكان يقفوا يتفرجوا عليهم الله ده في فرح في الشارع الفلاني يقفوا يتفرجوا يلاقوا الطريقة تختلف عن طريقتهم ليه يقول لك اصل دول مصريين العالم لما يقف يبص لك بيشوف طريقتك زيه خدت الجنسية بتاعته وخدت الطبيعة بتاعته ولا ليك جنسية السماء وطبيعة السماء ده سؤال انت تجاوب عليه
اذا كنت مولود من فوق تثمر ما هو فوق ان كنت مولود من فوق تثمر لما هو فوق الموضوع ولادة مش علم مش اصلاح للطبيعة القديمة لا الطبيعة القديمة لازم تباد لازم تندفن لازم تتولد من فوق لازم تكون لك طبيعة سماوية وفكر سماوي وتصرفات سماوية العالم لما يشوفك يشوفك تختلف عنه العادات والتقاليد بتاعت العالم يحب اللي يحبه ويكره اللي يكره دي طبيعية لو انت حبيت اللي تحبه اللي يحبك وكرهت اللي يكرهك يبقى بقيت انسان عالمي عادي تفرق ايه تفرق ايه عن اي كائن في العالم لا لا مؤاخذة الكلب لما تديله لقمة يشوفك يبتدي يفرح بيك ويرحب بيك لما تضربه بالطوبة يشوفك يهوهو يحب اللي يحبه يكره
الاب والابن والروح القدس اله واحد امين وقفنا المرة اللي فاتت في الاصحاح الثاني من انجيل معلمنا يوحنا وقفنا عند الآية 15 بيقول فيها فصنع صوتا من حبال وطرد الجميع من الهيكل الغنم والبقر وكب دراهم الطيارة وقلب موائدهم وقال لباعة الحمام ارفعوا هذه منها هنا ولا تجعلوا بيت أبي بيت تجاره وقلنا ان الرب يسوع طرد البقر الغنم لكن جه عند الحمام قال لهم ارفعوا هذه من هنا وقلنا اشمعنى الحمام وقارناها بحتة تانية ان في سفر التكوين اصحاح 15 الله قال لابراهيم في العهد اللي قطعه معاه قال له تجيب عجلة ثلاثية يعني عجلة بنت ثلاث سنين وعنزة ثلاثية يعني معزاية بنت ثلاث سنين وكتف ثلاثي يعني خروف وقال تمسك العجلة تشقها من وسطها وتمسك النعزة وتشقها من وسطها وتمسك الخروف وتشقه من وسطها لكن الحمام واليمام اوعى تشقه تذبح وتسيبه بس طب ليه لان الشق علامة الغضب علامة مجازاة للانسان الشرير يقول الكتاب المقدس ان العبد البطال حينما يأتي سيده يشق من وسطه ويجعل نصيبه مع عديمي الايمان مع الاشرار يشق من وسط فالشق من وسط يعني علامة ال- ال- الافتراس الافتراس حتى في البلد عندنا لما واحد يغ- يتغاض من واحد يقول لك انا افتح بطنه او ادخل في بطنه افتراس يعني يفترس فهنا لما بيجي يقول لك ال- العجل يتشق من الوسط المعدة تتشق من الوسط الخروف يتشق من الوسط واحنا قلنا قبل كده اغلى ذبيحة العجل والذبيحة المعزاية بتاعت الفقراء يعني من اغلى حاجة فيك لاقل حاجة فيك تستاهل ايه انها تتشق الخروف ده رمز لمين للمسيح المسيح شال خطيتك فاتشق من الوسط لكن في حاجة ما تشقهاش من الوسط الحمامة الروح القدس من يجدف على ابن الإنسان يغفر له أما من يجدف على الروح القدس فلا يغفر له ابتدت الآية توضح السيد المسيح رفض الذبايح كلها بتاعت الهيكل لان البيت بقى بيت تجارة لكن حلو جه عند الحمام وقال ايه ارفعوا ارفعوا اه لان الروح القدس اللي كان بيحل بمجده على الهيكل هيترفع عن بني اسرائيل وفعلا التقليد بيحكي ان ساعة ما المسيح اتصلب حجاب الهيكل انشق نصين وفي حمامة خرجت صارت من من جوه باب الهيكل صارت الى ناحية لا يدروا اين ذهبت وزال المجد عن اسرائيل الى الان والمجد اللي زال على اسرائيل حل على ايه على الكنيسة بس حل كألسنة من نار ملتهبه طب وبالنسبة لإسرائيل ما دام الحمام اتشال ما دام الروح القدس اتشال ينطبق عليهم القول هوذا بيتكم يترك لكم خرابا مكتوب غير بيتك أكلتي وقفنا عند هنا وقفنا عند مكتوب غير بيتك أكلتي ما هو تصرف اليهود تجاه هذا التصرف يقول الكتاب فأجاب اليهود وقالوا له مكتوبة قدامكم أي آية ترينا حتى نفعل هذا واحد يسأل يقول لي الكلام مش راكب ايه ال- القوة اللي تقدر تبين لنا ان ده بيت ابوك انت بتقول بيت ابي تجعلونه مغارة للصول او بيت تجارة احنا مش هنقول لك احنا غلطانين ولا مش غلطانين احنا هنعتبر ان احنا غلطانين لكن ايه اللي عايزينك تثبته لنا انه آية معجزة تورينا ان ده بيت ابوك انه آية فين الاثباتات فين الكونترات وفين العقل فين تحقيق الشخصية اللي يثبت انك انت ابن الله آية آية ترينا ايه هي المعجزة العظيمة ابن الله لازم يعمل معجزة مفيش حد لا قبله ولا بعده عملها لو جبت لنا معجزة زي معجزات موسى موسى ما قالش عن نفسه ان ابن الله موسى ضرب الصخرة موسى شق البحر الاحمر موسى نزل المن موسى اتكلم مع ربنا موسى وصلنا واخرجنا من ارض العبودية ومع ذلك موسى قال عن نفسه انه عبد لله ايليا هتقول لي معجزاتك تقول لي انك اقمت الميت ايليا اقام الميت اليسع اقام الميت تقول لي انك صمت انقطاعي 40 يوم موسى صام 40 يوم وايليا 40 يوم تقول لي انك اترفعت الاعلى اخنوخ اترفع وايليا اترفع لا احنا عايزين حاجة محدش عملها اية آية ترينا علشان نفعل هذا نفعل هذا يعني ايه يعني نرجع عن خطايانا وعن شرورنا وعن اثامنا اجاب يسوع وقال انقضوا هذا الهيكل شاور على جسد هما ما فهموش هو حط ايده على جسمه وقال لهم انقضوا هذا الهيكل افتكروا الهيكل بتاعهم انقضوا هذا الهيكل وفي ثلاثة ايام اقيموا اهدي اية الايات اللي عايزين نعيش فيها الليلة دي وتفتحوا لي ودان قلوبكم عشان نشوف ازاي ربنا بيقيمنا من موت الخطية اية آية واحد كتير من الناس دلوقتي بيقولوا عايزين ننفذ او نفعل اوامر ربنا ايه القوة اللي تخلينا ننفذ ونفعل ارادة ربنا انقذوا هذا الهيكل انقذوه انقذوه يعني ايه يعني هدوه نهد الهيكل اه في آية ثانية توضح أكثر في العبرانيين بولس الرسول بيقول إيه؟ لا يمكن أن نصل إلى طريق الأقداس طالما المسكن الأول له إقامة كل ما المسكن الأولاني قايم مش هنوصل للأقداس طب إيه المطلوب منك يا سيدي؟ أن تنقذ هذا الهيكل في الهيكل الاولاني يا ترى من هو الهيكل الاولاني اللي اتولدته من ابوك وامك انت اتولدت هيكل فيك روح وفيك ناس بس هيكل مليان بالخطيه مولود بالخطيه بالخطيه ولدتني امي بالخطيه ولدتني امي انقذوا ومش حد ينقذه لك لا ما ممكن في حاجات تنقذ الهيكل المرض مثلا واحد يجي يقول لك المرض هدني صح بس ده ما يوصلكش لان اللي نقضوا ايه المرض مش انت انت انقذ انقذ الهيكل انكر ذاتك انكر ذاتك انكر صلتك بآدم انت حسبك ونسبك انت اصلك وفصلك اعتبر ان كله عدم وتراب وانت تشد من هنا تبص تلاقيني بنيت لك من هنا انت تنقذ وانا ايه اقيم انت تنقذ وانا اقيم حقيقي يا رب اه تمسك العين بتاعتك وتقول انا ههد عيني عن مناظر العالم هحرمها من كل منظر جميل هقفلها باسم وتروح مغمض عينك يروح مفتح لك عين تانية عين سماوية عين سماوية مرة واحد كان متسيطر عليه المسلسلات التلفزيونية ما تعديش ابدا يعني لازم يشوفها يعني لازم يشوفها ولو جاله ضيف يبقى متنفذ ومتضايق على الاخر لانه عايز يسيبه باي طريقة وجه لربنا وفي الاخر راح لاب اعتراف قال له يا ابني ما تخليش حد يسيطر عليك ابن الله حر مفيش حاجة تتملك فتتصور عمل ايه قفل الباب على نفسه وقعد يصلي ويصلي بدموع ويقول لي يا رب انا مش هتفرج على المسلسل ورغم ان اليوم اللي خد فيه قراره كانت اخر حلقة في المسلسل وعايز يشوف نهايتها ايه لكن غصب على نفسه وقفل على نفسه وما رضيش يتفرج على المسلسل جاب صورة للمسيح مصلوب وراح جاب دبابيس وراح مدبسة في الباب ضرفتين دبسة في الباب الضرفتين قال عشان اجي افتح الباب هقطع الصورة نصين ابقى قطعت صورة المسيح عشان احرم نفسي من ان انا اشوف وقعد شعر جدا جدا جدا جدا تصوروا ويقول لأول مرة في حياته وهو بينام بالليل يلاقي العذراء جاياله وبعدين بيقول عملت زي حمامة بيضة جت من الغرب وانا نايم مشيت للشرق وجت من الشمال اتجهت للجنوب وبعدين راحت نازلة حطت على الكوميدينو بص لقاها من- تحولت من حمامة ليقول لي ست حلوة قوي قوي لابسة كده فيها مخافة فيه نور طالع من وشها ولابسة اللبس بتاعها وقال لها انت العذراء مش كده قالت له انت تحرم نفسك من المناظر الارضية وابني هيبعت لك المناظر السماوية وصح من النوم بيقول لي ده حلم ولا رؤيا ده حلم ولا رؤيا يا حبيبي انا بقول لك المسيحية عمرها ما كانت حرمان تحرم من حاجة يدي من حاجة تقفل بابك يفتح بابه تقفل بابك يفتح بابه تحرم نفسك من لذة عشان خاطره مش هيسيبك محروم هيلذذك بلذات سماوية كتيرة انقذ وانا اقيم انقذ اصل العيب اللي فيه انك انت محافظ على هيكلك الخاطئ خايف عليه خايف عليه بتدور على راحته خايف عليه جدا مش عايز تنقذه ابونا الصيام ده خليني ادوخ وعندي انيميا وعندي تعب وعندي مرض اصوم ازاي لما بصوم شكلي بيتغير وبخس ده القولون عندي ملتهب خالص ومعدتي بايظه خليك انت حافظ عليه انقذوا هذا الهيكل وانا اقيمه انقذوه انتوا اللي تنقذوه تقول لي طب اخترت ايه ننقذه اصل هينقذ هينقذ لو بصحته رايح للدود ولو بمرضه رايح للدود هي هي مش هتفرق لا تفرق تفرق كتير واحد قال لي ان الجسم السمين هو شغال في التراب قال لي الجسم السمين الدود بتاعه بيبقى كبير والجسم النحيف الدود بتاعه بيبقى صغير حقيقي قال دود احمر كده يعني من ضمن الشغالين هي تشاف تفرق لكن هو مش هيحس لكن اللي عايز اقوله انا انقذوا انقذوا هذا الهيكل فبس البابا يقول لنا نحن نعلم ان الجسد سيفنى يا ليته يفنى من اجل عمل صالح هيفنى هيفنى هيكبر هيكبر مش بارادتك ان اردت او ما اردت انت تغمض عين وتفتح عين تلاقي نفسك عجوز جات ازاي ما تعرفش توهم نفسك بانك انت شباب توهم نفسك انك انت لسه ماشي بصحتك معلش امشي زي ما انت عايز واعمل زي ما انت عايز وامشي دق الارض برجلك لكن الارض تقول لك مهلك عليا بكره هدفنك في قلبي لا يا حبيبي اللي عايز يعيش المسيح ينقذ انقذوا هذا الهيكل وفي ثلاثة ايام اقيموا ناس كتيرة بتسأل السؤال ده ليه صلب المسيح استغرق ثلاث ايام لان الخطية كان لها ثلاث اتجاهات والخطية عملت فينا ثلاث فصول كل فصل اسود من الثاني الفصل الاول فصلت بيننا وبين ربنا خلتنا اتخاصمنا مع الله ده فصل وحش الفصل الثاني خلتنا عبيد للشيطان الفصل الثالث شوهت صورة الله اللي فيه ثلاث حاجات ثلاث امور فعلتها الخطيئة تجاه الله تجاه الانسان تجاه الشيطان المسيح جه ووقف قدام الثلاث تجاه الله دخل بدم نفسه الى الاقداس صانعا فداء ابديا اول ما الاب شاف دمه داخل بيه اصطلح الحجاب المتوسط نقضته والعداوة القديمة هدمتها وصالحت السمائيين مع الارضيين وجعلت الاثنين واحد يا سلام عجيبة الكتاب يقول ان حجاب الهيكل انشق من فين من اعلى الى اسفل مش قال ان حجاب الهيكل اتشق نصين كان ممكن يقول لك ان حجاب الهيكل اتشق نصين لا اتشق من اعلى لاسفل يعني لما امسك ورقه وتتشق من فوق يبقى المقص اللي ماسك المقص بيشق بيه ماسكه من فين من فوق يعني مين اللي بيزيل الله الايد العليا وعلشان كده في القص بتاع كنيستنا الجميل لما ابونا يقدم الحمل يمسك الجسد يلفه بالفاس ويمسك الصليب ويحطه كده بالمقلوب ليه لان دايما الايد تبقى تجاه اللي هيمسكها فلو انا اللي همسك الصليب بمسكه ايه كده صح لكن كون يمسكه بالمقلوب يعني الخلاص ده مقدم من فوق الايد السماوية هي اللي ماسكاه خلاص سماوي يمكن تشوفوها في القداس لكن ما تاخدوش بالكم منها لكن بصوها يقول ابونا ماسك الصليب بالمقلوب ليه عامل الايد بتاعته لفوق لا لان الخلاص خلاص لما دخل المسيح للاقداس بدم نفسه الاب مد ايده وسلم علينا مد ايده عشان يباركنا قدم لنا سر الخلاص استقبلنا في احضانه مرة اخرى دي الخطوة الاولى الخطوة الثانية تجاه الشيطان تجاه الشيطان عبيد للشيطان والعبيد نوعين منهم من رقد ومنهم من هو ايه حي بالنسبة للراقدين جدا يوم نزل الى الجحيم وسبى سبيا كسر مفاريس النحاس واخرج ادم وبنيه وزي ما بيقول لهم كده في الايه الى العتق يا اسر الرجاء من الجب الذي ليس فيه ماء الى العتق عتق ادم وبنيه كل اللي ماتوا على رجاء خلصوا من عبوديه ابليس خلصوا من عبوديه ابليس واحنا الاحياء ادانا سلطان على ابليس وقال انها انا اعطيكم سلطانا ان تدوسوا الحيات والعقارب وكل قوة ايه العدو ان تدوسوا الحيات والعقارب وكل قوة ايه العدو يبقى هنا ده اليوم الثاني طب اليوم الثالث تجاه الانسان الانسان حصل له ايه تشويه ايه اللي شوه الانسان ان دخل الانسان حاجة اسمها الموت الموت ما الموت دخل الموت احنا بنتولد بيه لان ورثناه من ادم انت موتا تموت موتا تموت يبقى احنا ورثنا الموت من ادم انا بتولد في موت بيشتغل جوه ايه هي علامة الموت المرض مين فينا ما بيمرضش عارف الصداع عارف الانفلونزا عارف الدوخة عارف ارتفاع الضغط او نزوله ده جرس جرس بيقول لك جوه فيه موت شغال وان كان لسه ما انتصرش لكن جاي له يوم يعمل ايه؟ ينتصر لان لو ما سبش موت مش هيجي لك اي ايه؟ اي تعب خالص ولا الاتعاب الاخرى ايه هي الاتعاب الاخرى؟ الجوع والعطش والعري والضيق والحزن والخوف كل دي برضه من علامات ايه؟ الموت عتقنا المسيح من الموت بالقيامة في اليوم الثالث قام عشان كده بنقول في المسيح يسوع أين شوكتك يا موت أين غلبتك يا هاوي إيه شوكة الموت بقى إنه بيفصلنا عن الله شوكة الموت إنه بيفصلنا عن الله لما جه المسيح وصالحنا مع الله اصبح الموت ما بيفصلناش ايه عن الله ان عشنا للرب نعيش وان متنا للرب نموت ان عشنا او متنا فللرب نحن فبقت بالنسبة لينا سيان في الجسد ام خارج الجسد ما تفرقش ما تفرقش لاني انا الاول قبل ما المسيح يتصلب كنت في الجسد الشيطان يحاربني ويغلبني واغلبه لكن اول ما اخرج الجسد ابقى ملك ليه وياخدني وينزل على الهاوية لكن خلاص غلبة الهاوية انتهت نزل المسيح يسوع وخد الفرمان ان اي شخص فيه المسيح لن تقبله الهاوية مرة اخرى يبقى اصبح بالنسبة لينا دلوقتي وانا في الجسد متغرب عن الرب وانا في الرب متغرب عن ايه عن الجسد وبالنسبة لي الجسد انا هنقضه وما دام انقضه يبقى المسيح يقيمه عشان كده يقول لك ومن آه ومن كان حيا وآمن بي فلن يرى الموت إلى الأبد لن يرى الموت إلى الأبد مفيش موت طب واللي بيحصل ده اللي بيحصل ده مش موت ده انتقال طب ويفرق ايه عن الموت الشوكة بس زي العقرب وانا بشبه الموت بالدبابة الدبابة دي تهدم البيوت الدبابة دي مؤذية ما سلاح المدرعات لكن تصور هالدبابة واكسر المدفع بتاعها يبقى الدبابة بقت ايه بقت عربية عربية تركبها وتوصلك من مكان لمكان زيها زي اي عربية عشان كده اصبح الموت بالنسبة ليه ربنا ساب الموت كسر شفته وسابه ليه سابه يشغلوا عربية كبري اصبح الموت كبري ذهبي ينقلنا من دار الفناء الى دار البقاء كبري ذهبي أية آية ترين حتى تفعل هذا حتى تفعل هذا أجاب يسوع وقال لهم انقذوا هذا الهيكل وفي ثلاثة ايام اقيمه هم ما فهموش حاجة افتكروا انه بيتكلم عن ايه عن هيكل سليمان قالوا له في 46 سنة بني هذا الهيكل الهيكل ده بناه هيرودس الكبير واستغرق بناه كم سنة 46 سنة الهيكل بتاع سليمان دي بالمناسبة اتبنى كم مرة ثلاث مرات المرة الاولى بناه سليمان واللي هده نبوخذ نصر الهيكل الثاني بناه زرباب بعد السد وكان ضعيف ومش حاجة لما جه هيرودس الكبير قبل المسيح يسوع بحوالي خمسين سنة هد الهيكل بتاع زربابل وبنى مكانه ايه هيكل كبير استغرب ستة واربعين سنة يبقى دول كان ايه ثلاث مرات والهيكل الكبير اللي هده فيتوس الروماني وحاليا بيجهز لبناء الهيكل اللي هو الرابع بيجهز لبناء الهيكل الرابع والاخير فهنا هم طبعا استغربوا من قوله قالوا له في 46 سنة بني هذا الهيكل أفأنت في ثلاثة أيام تقيمه أما هو فكان يقول عن هيكل جسده كان بيقول عن ايه عن هيكل جسده في 46 سنة قال عن هيكل جسد لانه خد خد في جسده خطيتنا وذاق الموت من اجلنا عشان يخلصنا يقول الله يا ابونا ده بيتكلم عن هيكل جسد مش علينا احنا طب واحنا نعتبر ايه بالنسبة للمسيح ما احنا هيكل ايه جسده هو الرأس واحنا الهيكل كما قال عنا بطرس الرسول كأحجار حية مبنية في هيكل الله يقول لك فلما قام من الأموات تذكر تلاميذه أنه قال هذا فآمنوا بالكتاب والكلام الذي قاله يسوع الكتاب اللي هو ايه العهد القديم الكلام اللي قاله يسوع اللي هو ايه اللي هيعتبر يعتبر بالنسبة لهم ايه العهد الجديد لان العهد القديم هو الاساس اللي يتبني فيه العهد الجديد نختم بقى الاصحاح ولما كان في اورشليم في عيد القدس امن كثيرون باسمه اذ رأوا الايات التي صنع يبقى الايمان كان من اجل ايه المعجزات ولكن يسوع لم يأت منهم على نفسه لانه كان يعرف الجميع عجيبة انا عايز اقف عند الاية دي بس عايز ادي علامات لان عايز يقول امن به كثيرون لان في ناس يقول لك الايمان لوحده كافي ودي حتة لازم نفحصها معلش وندرسها على ضوء الكتاب الايمان وحده كافئ طب ما الشياطين يؤمنون ويشعرون والايمان النظري عمره ما كان ايمان لكن الايمان المطلوب هو الايمان العملي امنوا به كثيرون لكن لم يأتمنهم على نفسه يعني ايه لم يأتمنهم على نفسه ايه معنى كلمة لم يأتمنهم على نفسه اصل في ناس كتيرة هنا مؤمنة بالمسيح ايوه مؤمنة بالمسيح وبتروح الكنيسة وبتحضر الصلاة وبتتناول وبتعترف ويجي يسوع يقول لك انا ما أتمنهمش على نفسي ليه يا رب ما تأتمنهمش على نفسك لانهم بيأخذوا اعضاء المسيح ويحولونها الى اعضاء ايه ثانية خطية خطية اصلك عشان المسيح يمتلك بال- يمتلكك بالكامل لازم تكون له بالكامل لازم تكون له بالكامل ان كان الرب هو الله فاعبدوه وان كان البعل هو الله فايه فاعبدوه اكتر حاجة تضايق ربنا اللي يقول له ليتك كنت بارد او ساخن ولكنك فاتر فاني مزمع عن ايه ان اتقيأك تيجي تقول ربنا ليه مش سايب لي نفسه زي ما ساب نفسه للقديسين اه ائتمن التلاميذ على نفسه بطرس الرسول يقف للراجل الاعرج ويقول له الذي لي اياك اعطيه باسم يسوع قوم امشي ام ايه مشي طب تعال انت لواحد اعرج وقول له باسم يسوع قوم امشي تقول لي ما اقدرش اقول لك. ليه هل المسيح اتغير هل اسم المسيح يسوع ضعف لا لا المسيح اتغير ولا اسمه ضعف لان هو هو امس واليوم والى الابد طب المشكله في ايه في انه مش مؤتمنك على نفسه المسيح مش مؤتمن على نفسه ليه لانك انت مش فاتح له بالكامل مش فاتح له بالكامل تعال لواحد صاحبك وصديقك وقول له يا فلان اديني الحاجه الفلانيه يقول لك دي غالية عليا تقول له ما تخافش في عينيا هرجعها لك زي ما خدتها سليمة مية المية يقول لك طيب خد تاخدها وتسافر ترجع فين يا فلان حاجة يا فلان انا متأسف اتكسرت مني غصب عني طب معلش جرى خير تجي له تاني مرة يا فلان اديني الحاجة الفلانية يقول لك طب ما انا اديتك قبل كده كذا وضيعت كم مرة ربنا اتمنى واحنا خدناه كم مرة خلينا صرح بيقول اديتكم عطايا اديتكم النظر استخدمتوه ضدي اديتكم الجمال استخدمتوه ضدي اديتكم الفلوس استخدمتوها ضدي اديتكم الصحة استخدمتوها ضدي اديتكم العقل الذكي خططت بيه ضدي اعمل ايه تاني فيكم عايزك يا رب ما انا مستعد انا اللي عايز اديك نفسي انا عايز اديك نفسي ده انا قلتها من الاول فالسيد يعطيكم نفسه ايه ان السيد هيديكم نفسه ان العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه ايه عمانوئيل هديكم نفسي بس عايز ائتممكم كن امين عايز ائتمنك لم يأتمنهم كل صلوة بنختمها بكلمة ايه امين امين بس تقول امين دي من قلبك تقول امين وانت طالع وواثق انك خدت جواهر غالية جواك تحافظ عليها ده فيه ناس تتناول وتخرج ولا حست انها خدت حاجة خالص خالص ولا فرقت عندك يمكن الاكلة اللي كلتها في البيت فرقت اكتر انها كانت فيها طعامة مثلا اه اتناولت طب واتناولش ليه يا فلان؟ اصل ليا فترة طويلة ما اتناولتش. قلت مش معقول اقعد سنة سنة ونص كده مش اتناول. مش معقول. واتناولت. يعني او حاجة على الماشي. تقول له تعالى المسجد قلت له ما اتناولش وما عملش حاجة. ما ائتمنكش على نفسك. كن امين للموت وهو يأتمنك. كن امين للموت اللي ماتوا من اجلك. اصل الايمان ما هوش كلمة تقولها اريني ايمانك بكلامك اما انا فباعمالي اريك ايه ايماني الايمان تغيير الايمان تغيير تصور لما يجي الرب يسوع يشفي الراجل المجنون الاعمى الاخر ونقول ان المجنون انا امنت ان المجنون شفي امنت اه طب تعالى نتفرج عليه نروح نلاقي الراجل قاعد يقطع في جسمه بالطوب ويجرح في هدومه في نفسه يجرح في نفسه ويقطع في هدومه تقول ايه فين يا عم اللي شوفي ما هو مجنون زي ما هو لا عشان اؤمن ان شوفي الاقي عاقل ورزين وبيتكلم ولابس ومحتشم احس ان في نوع من التغيير حصل عايز ربنا يهتمك حس بتغيير معين تغيير وقلتها ساعة ما كنا في بياض بس الخلاص الحقيقي التوبة الحقيقية الإيمان الحقيقي تتلخص في كلمتين إنك تكره الحاجات اللي كنت بتحبها وتحب الحاجات اللي كنت بتكرهها هما كلمتين ما يفرقوش عن كده تعرف ازاي انك انت فعلا من ضمن المخلطين تكره حاجات كنت بتحبها كنت بتحب الكذب تحب الربح تحب الطمع تحب التلفزيون بتحب السينما بتحب الشهوة بتحب وبتحب وبتحب تبص تلاقي نفسك كرهت الحاجات اللي انت ايه بتحبها في حاجات كنت بتكرهها تلاقي نفسك بتحبها كنت تكره تكره انك تفتح الكتاب المقدس كنت تكره انك تسمع شريط كاسيت لعظة من العظات او تقول ترنيمة كنت تكره انك تروح الكنيسة تقعد ساعة تلاقي نفسك انت بتقبل الساعات خلاص ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ انفتحت حصل في داخلك انفتاح لله لو خلي بالك لكن يسوع لم يأتمنهم على نفسه لأنه كان يعرف الجميع عارفك بكل خطواتك عارف حلوة جدا حلوة جدا اصل في ناس كده مثلا تيجي في يوم قدامي وابونا بيقرا التحليل تلاقي واحد كده راح ناخف وسط اللي بيقرا التحليل وراح موطي راسه يقرا يحضر التحليل تخطيط حليم يا بون ويقول لك انا قريت التحليل رحت فصل الناس ودخلت هو من غير لا يعترف ولا حاجة وبعدين تيجي تتكلم ويقول لك ايه ما انا قريت التحليل ولا لما تروح لابونا تقول له الحمد لله ما عنديش حاجه الحمد لله ما فيش خطايا بس شوف نفسها وبتاع وخلاص ابونا طب هي ارجع اوعى تفتكر انك انت ضحكت على ابونا عارف انت تكون ضحكت على ابونا لما تكون هتتناول من جسد ابونا وتشرب من دم ابونا لا لا ابونا ما بيديكش لا جسد ولا دمه بيديك جسد المسيح ودم المسيح وهو يعرف الجميع عارف حركاتك وعارف سكناتك وعارف دوافلك وعارف مضيك وانت مكشوف قدامه وما تحاولش وتلف وتدور عليه يقول لك ايه ولانه لم يكون لم يكن محتاجا ان يشهد احد عن الانسان مش عايز حد يشهد له لانه علم ما كان في الانسان عارف معروف ايه يعني ما- ما تشوف تيجي تعترف بايه انت تفتكر يعني لما هتيجي لابونا ابونا واثق لا انا اقول لكم الحكايه يكن كل انسان كاذب والله وحده هو ايه الصادق الكتاب قال ان الجميع زغوا فسدوا يبقى ابونا متاكد ان الجميع زغوا فسدوا وليس يعمل صلاحا ليس ايه ولا واحد تيجي تقول لي ملاك من السماء نازل ابونا يعرف انك كذاب لان مش معقول يكون الكتاب كذاب وانت اللي صادق معروف معروف انه لا يوجد فيا شيء صالح في المرء مش محتاج ربنا انك تعرف عن الانسان بتحاول تغطي نفسك بورقه التين دي بتحاول ت- تجمل نفسك بمظاهر ليه وتقول مش كل الناس واحد ومش كل الطير اللي يتاكل لحمه انا اختلف عن باقي الناس تختلف عن مين تختلف عن داوود الجبار اللي زنى ولا تختلف عن ابراهيم الوقور اللي كذب ولا تفتخر تفتخر على يعقوب القديس اللي زرع البكورية من انت ايها الانسان الله يعلم ما هو في الانسان يعلم ما هو في الانسان علشان كده بيقول لك مش محتاج انك تبرر نفسك ولا تيجي تشهد انا اصل انا غصب عني يا رب الغلطه دي وقعت غصب عني يا حبيبي من غير ما تقع في الغلطه انت مخطئ مخطئ اه دي قالها اغسطينوس عارفين اغسطينوس قال ايه لما كنت طفل اسمعوا الكلام ده لما كنت طفل لم افعل الخطيه لا لاني قديس ولكن لان اعضائي لم تكن قادره على فعل الخطيه يعني الخطية موجودة جواي بس الأعضاء بتاع جسمي لسه مش قادرة تعمل الخطية لكن هي موجودة مش ما عملتهاش عشان أنا كنت وأنا طفل طاهر لا ما كنتش طاهر وأنا طفل وأنا طفل كنت نجس والدليل على ذلك ان الطفل الصغير لما تبقى معاه لعبة صغيرة ورميها يشوف طفل تاني جه مسكها تحلو في نظره وعايز او دي بتاعتي انا انا ما هي دي الانا اللي موجودة من الطفل الطفل الصغير اللي ما بيعرفش يتكلم يشوف امه شايله طفل تاني عينيه نفسها بترغرغ بالدموع عايز يعاتبها ويقول لها خديني انا انا فالانا دي موجوده مش محتاج ان نتكلموا عن الانسان طب والحل يا رب ابونا قفلها النهارده في وشنا وقال ان كلنا مقفولين لا هينفتح الباب المره الجايه مع نصف دموع في سر المعموديه اتفضل انصار